أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ها نحن بفضل الله تعالى قد عدنا بعد أيام عيد الأضحى المبارك نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين نصرة للمؤمنين ورحمة بالمستضعفين وهلاكا للظالمين ليكون في ذلك شفاء صدور قوم مؤمنين آمين هذا درسنا التاسع إن شاء الله تعالى مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام نحن لا زلنا مع الوصية الأولى لعظم هذه الوصية التي هي أساس ديننا وأساس عقيدتنا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بعد الكلام عن صور الشركيات في الأمم السابقة التي أخذت صورا ذكر القرآن جلها من عبادة الحجر والشجر والبقر والنار والنجم والشمس والقمر إلى صور من عبادة البشر كالنمرود وفرعون وعزير وعيسى وعبادة الجن والملائكة شرعنا نتحدث عن الشرك في عبادة الله عز وجل والموجود في هذه الأمة مع كامل الأسف بكثرة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وربنا سبحانه وتعالى الذي حذر من الشرك معه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كذلك حذر من الشرك في عبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بل جاء التحذير شديد اللهجة في صورة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ومحال على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك بل هم معصومون من الذنوب فضلا عن الشرك لكنه الخطاب للأمة في صورة قائدها وأسوتها محمد صلى الله عليه وسلم لكن الأمة لم تفهم كتاب ربها فضلا عن أنها استدبرته وولته ظهرها وهجرته بكل ألوان الهجر حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والذي لا سلوى له يوم القيامة إلا أن يقول أمتي أمتي أمتي أمتي في كل موضع وفي كل وقت يقول أمتي من أول الفصل في القضاء إلى أن يخرج آخر واحد من النار وهو لا يزال عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي يشكو أمته أمام ربه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أنا أعجب لهجر القرآن في حياتنا سيما في العقيدة فتقع الأمة في هذه الشركيات المنكرة وتجد من مشايخها وأئمتها من يبرر لها كل ذلك لدرجة أنه يعني الكثرة غير عادية نسب رهيبة تصل إلى التسعين في المئة إن كان في جانب ال- الاعتقاد فيما يرتبط بقضية اليوم التجسيم أو التأويل أو التعطيل أو في جانب السلوك التصوف المنتشر في الدنيا انتشار النار في الهشيم وليته كان تصوفا متشرعا أي متمسكا بالشريعة آخذا منهجه من الكتاب والسنة لا من تقليد الأسلاف ولا من كلام الأئمة أئمة الضلال أو مشايخ الطرق يا إخواننا هذا دين والله هذا دين فرأينا في الأمة صورا شركية عجيبة لدرجة أنه 95% من صور العبادة متوجهة عندنا للأولياء وباقي 5% لله وحتى هذه الخمسة في المئة على شاكلة آه، الآية في سورة الأنعام ما كان ل- لله فهو لشركائه يعني طب لما تبقى العبادات تنصرف لغير الله تحت أي اسم وما أكثر المبررات التي يفعلونها أو يقولونها وهم يوجهون العبادة لغير الله رأينا من صور العبادة لغير الله الدعاء الاستعانة الاستغاثة المدد القسم الذكر الركوع السجود الطواف النذر الذبح في باب العبادات القلبية المحبة والخوف والرجاء والرغبة والإ- والرهبة والإنابة والتوكل ماذا بقي من العبادات إذا كان كل هذا للأو- للأولياء يندر منه ما يكون للأنبياء حقيقة يعني أنت استقرئ الواقع واستقرئ كل شيء هتجد أنه ما في للأنبياء إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام جزء ضئيل جدا كالذي أعطوه لرب محمد جزء ضئيل جدا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يسمى باب التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام تلاقي حاجة بسيطة لا تكاد تذكر بجوار ما أعطي للأولياء والصالحين في بلاد المسلمين تسعين في المئة من العبادات لغير الله تصرف للأولياء هي مسألة السجود يشك فيها أنها عبادة أو غير عبادة طب والدعاء عبادة ولا غير عبادة النذر كل اللي أنا سميته ليك هذا في العبادات القولية الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والقسم والمدد والذكر وفي العبادات الفعلية الركوع والسجود والطواف والنذر والاس- وال- والذبح وفي العبادات القلبية المحبة والخوف والرجاء والرغبة والإ- والرهبة والإنابة والتوكل عبادات مقسمة تقسيما اصطلاحيا عند كلام العلماء ليقول الناس يا أخوانا هذه عبادات ولا يعبد بها إلا رب الأرض والسماوات القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون توجه عندنا نحن المسلمين نحن أصحاب لا إله إلا الله توجه لغير الله للأولياء في 97 منها للأولياء واثنين للأنب- للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا الثلاثة الباقية أي دين هذا طب أي عقل أي منطق ونحن في الأخير الذين نخرف ونحرف ومتعصبة ودول ناس جايبين مذهب جديد ودين جديد وتتهم بالوهابية وبالتيمية وبالإرهاب كل شيء طب وانتوا اللي بتعملوه ده ايه؟ لا عادي جدا ايزي ايه اللي ايزي يا عزيزي؟ ده وسيلة توسل بالأولياء مين قال ان الشرك انتوا اللي انتوا اللي مش فاهمين انتم عرفتم شيئا وغابت عنكم شيئاء على رأي الشيخ اللي هل... مش بيقول اشياء ولا قال لك شيئاء طب هو لا ما كانش وسيله يبقى شفاعه ما كانش شفاعه يبقى بركه ده الاولياء وليهم كرامات ايوه ده باب كبير لسه انا ما شرحتهوش مش هشرحه دلوقتي ممكن في باب تاني ان شاء الله لو الا يعني هنقعد امتى ال... خلينا ناخد جانب مهم في قضيه الشرك بعد الشرك مع الله والشرك في عباده الله في باب اخر خطير جدا جدا مرتبط بالأسماء والصفات والأفعال بل والذات أيضا وده فين في الكتاب الأول العقيدة في كتاب الله ثلث القرآن فقط عقيدة والثلث الثاني في قصص الأنبياء والمرسلين عقيدة وانت بتقرأ الفاتحة كما بينت لكم الحمد لله رب العالمين لله بينا فيها معالم الألوهية رب العالمين معالم الربوبية الرحمن الرحيم هذه الأسماء والصفات التقسيمات دي بتاعتنا احنا انما هي في القرآن زي ما يجي الدكتور يقول لي اعمل لي رسالة رسالة علمية تخصص ماجستير أو دكتوراه ما بجيبش علم واحطه في الرسالة العلم هو في الكتب إنما مهمتي إزاي أبوب هذا العلم أعمل الرسالة على ثلاثة أبواب أو أربعة وتحت كل باب فصول وتحت كل فصل مباحث أعوذ بالله من المباحث في أي حتة في الدنيا خليها أبحاث يا عمي خليها أبحاث أو بطولة اه بحوث بلاش مباحث دي عشان كلنا ملطوطين اه وتحت الم- ال- البحوث او الابحاث مطالب وتحت المطالب انت بتكتب اولا وثانيا وثالثا وتحت اولا وثانيا وثالثا بتعمل واحد واثنين وثلاث وتحت واحد بتعمل ابجد هوس يبقى انت عملت هيكله للرساله أول ما بيشوف الهيكلة دي يفكر يديك امتياز على طول يديك يدي لك ال- ال- الرتبة العالية امتياز مع مرتبة الشرف ليه؟ ظبطت الرسالة حاجة كده أي حد يقعد يقرأ يفصل يلاقيها متفصلة متفسرة حلوة جميلة إيه اللي ممكن يخلي واحد يألف كتب وتقول- وتقرأ كتابه وانت قاعد كده أول ما تمسكه ما بتعرفش تنام غير لما تخلصه الشكل العام بتاع الكتاب كده والبلورة وال- فضلا عن اللغة والأسلوب والتبسيط والتحقيق وإلا ماذا ترك الأوائل للأواخر فلما نقول التقسيمات هذه ما هياش مبتدعة دي عملية نوع من التبسيط من التوضيح من التفهيم انتوا بتقسموا في التوحيد كده وتقول لي ربوبيه والوهيه واسماء وصفات ايوه التقسيم ده وارد في كل حاجه مش في التوحيد بس ومش في العقيده فقط هو كان في حاجه ايام النبي عليه الصلاه والسلام غير القران اللي بينزل والسنه اللي بتقال القران ده عملنا منه قران وعلوم قران وتفسير والسنة عملنا منها رواية ودراية وفي الرواية الأحاديث معروفة والدراية علم المصطلح وفي علم المصطلح يبقى تقسيم السنة إلى صحيح وضعيف وموضوع والصحيح أقسام والصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره وبعدين في أقسام تانية ده اسمه آه، مشهور وده عزيز وده غريب وبعدين تلاقي في الضعيف أنواع وتلاقي في الموضوع أنواع لو كمان مش كفاية كده ده في علم اسمه علم الرجال وعلم اسمه علم الجرح والتعديل اللي بقى دلوقتي عند المداخلة علم الجرح والتجريح تعديل ما فيش تعديل نفق يك كله تجريح أحياء وأمواتا حسبنا الله ونعم الوكيل هو تقسيمات قول لي جابوها منين ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه أهو لما ابن عباس يقول لك إيمان مطلق ومطلق إيمان مطلق إيمان إيمان مطلق لما يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ابن عباس يقول الكلام ده اه والتقسيمات دي جايه على لسان ابن عباس حبر الامه ترجمان القران اه الله. يعني في كفر اكبر وكفر اصغر اه في كفر عقدي وكفر عملي ايوه وشرك عقدي شرك اكبر وشرك اصغر ايوه ونفاق عقدي ونفاق عملي ايوه منين من القران من السنه هم اللي فهموا واللي وفقه الله اخذ عنهم هذا الفهم لما تقرأ آية البر الجامعة في سورة البقرة هتلاقيها رسالة علمية محكمة بالطريقة الأكاديمية بتاعت العصر الحديث ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آية آية جمعت كل معالم البر وكل معالم الإيمان وكل معالم التقوى وكل معالم الدين في تقسيمة عجيبة الشكل عبارة عن مقدمة ومضمون وخاتمة المقدمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يقول لك الدين مش بالأشكال والمظاهر واللافتات والرايات والأحزاب ليس هذا حقيقة الدين فما حقيقة الدين يا رب ولكن البر واحد الباب الأول عقيدة خالصة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ده الباب الأول بفصوله الخمسة الباب الثاني عبادة صحيحة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة بفصوله الباب الثالث معاملة حسنة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الباب الرابع الأخلاق الطيبة والصابرين أجي بالنصب على الاختصاص وأخص الصابرين اختصاصا ما لأن كله ماشي مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع إلا دي ما سوى الصابرون قال والصابرين منصوبة ليه؟ على الاختصاص أخص الصابرين بالذكر ربنا يجعلنا وإياكم منهم إلى أن يأتي فرج قريب والصابرين في البأساء والضراء عايشين البأساء والضراء احنا وحين البأس في مواطن القتال خلصوا الأبواب الأربعة ادخل على الخاتمة أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون لربهم رسالة ولا مش رسالة طب والله لو ما خدت الدكتوراه أو عندي استعداد أعمل دكتوراه كمان كنت أعمل دكتوراه من آية البر ما حصلتش جبت منين التقسيم ده فهم ايه المشكلة لما تقسم يعني التقسيم ليس مرادا لذاته إنما هو للإفهام والتعليم لأنه لما ملقوش في الكلام اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سبقه ومن لحق به إلا إنه يا عم ده بيبقى يقسم في التوحيد ده عمل التوحيد تسليم يا سلام أنتوا تعرفوا يعني إيه التسليم تعال اسأل واحد متخصص يقول لك يعني إيه التسليم الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس إيه اللي خلى لما تيجي تفهم تقول للناس يا إخوانا لا إله إلا الله مش كلمة تلوكها الألسنة دي منهاج حياة دي أنواع من التوحيد مسائل اسمها مسائل التوحيد اسمها أبواب التوحيد سميها كما تشاء لكن في الأخير المهم تكون عارف يعني إيه توحيد مش مسلم لا يعرف ربه إيه والله لو سألنا عوام المسلمين كل اللي ما تعلموش مش ما تعلموش لأن هم عندهم الأمية الدينية متعلم أو مش متعلم أو حتى اتعلم في الأزهر وما اتعلمش غير عقيدة علم الكلام وقلت له أين الله مشكلة ولا مش مشكلة اللي متعلم فيهم ولا أين الله لا يسأل عن الله بأين لأنه خالق المكان ولا يسأل عنه بمتى لأنه خالق الزمان كان الله ولا زمان ولا مكان وهو على ما عليه كان قبل خلق الزمان والمكان لم يتغير عما كان ده المتعلم فيهم كذاب كذاب بقى انت بتنكر علي ان انا اقول لك اين الله يبقى انت بتنكر على النبي محمد عليه الصلاه والسلام هو انا اللي قلت اين الله عشان تنكر عليا وتقول لي عيب عليك وانت كده جاهل وضال ومضل لا ده اللي سال اين الله هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام يعني في مشكله على السؤال أما الإجابة فالمشكلة أكبر أين الله؟ الله ده معنا الله في كل مكان كل مكان ودول كام في المية لا ما تعدش دول ممكن يوصلوا نسب الانتخابات بتاعتنا العرب ما تعدش النسب وهيجي لهم شيخ من شيوخ الطرق وشيوخ الضلالة يقول له لا تجتمع أمتي على ضلالة أين الله في كل مكان ويجيب لك رواية منسوبة لأبي حنيفة لما سألوه الملاحدة أين الله قال لهم أين السمن في الماء في اللبن وأين الماء في الزرع الأخضر كل حاجة والسمن في اللبن فين لما تخض بقى عشان تطلع السمن من اللبن حكايات روايات هذه خطأ في الإجابة زي ما في خطأ في السؤال في خطأ في الإجابة وإيه كمان خليك تغلط قدامه وتقول ربنا في السماء السماء بتاع الفوقية يا كافر يا ضال يا مضل يا وهابي يا تيمي في السماء طب خلي انه ربنا ما خلقش حد اسمه ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا في وهابية في الدنيا وانت قاعد بتقرا كده في القرآن وسورة الملك السورة المنجية لصاحبها من عذاب القبر ربنا موفقك وتقراها كل ليلة عشان تنجو من عذاب القبر وفيها آمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تموت وكمان أم أمنتم من في السماء أن يخطف بكم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
هو الذي في السماء إله
لا انت الادله كثير بس انا بقول لك يعني حاجه على السريع يعني ازاي هو يتجرأ ويكفرك على انك انت قلت ربنا في السماء انا لسه هفهمها لك ان شاء الله بس ازاي انت تقول كده انا اللي قلت اذا كان سوره الملك كلنا حافظينها وعارفينها وفيها امنتم من في السماء ام امنتم من في السماء موضعين ايتين ورا بعض غير عشرات الايات اللي في القران وبعدين وإياك تفهم إنه في السماء ظرف ومظروف عشان ده ضلال من نوع جديد في السماء كما تقول آه، نحن في المسجد لا طبعا ثم في قال ولأصلبنكم في جذوع النخل بمعنى في جذوع النخل يعني كان يجيب النخلة كده ويفتح النخل ويعمل فيها موضع واحد والحصان في جذوع النخل ولا في جذوع النخل معناها على جذوع النخل وانه في بمعنى على في اللغه العربيه الله. ما قالش قل سيروا في الارض هو احنا بنسير في الارض ولا على الارض على مش في حاجه اسمها الحروف ال- حروف الجر حرف يسد مسد الحرف الاخر يحفظونه من امر الله حد قال فيها غير انها بامر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ايه من امر الله ازاي يحفظونه من امر الله قال المفسرون اي بامر الله من بقت باء وفي جذوع النخل بقت على وسيروا في الارض بمعنى على فاذا قال أأمنتم من في السماء بمعنى على السماء يا اما تاخذ السماء بمعناها اللغوي التي تعني كل ما علاك كل ما علاك فهو سماء هذا السقف اسمه سماء بس الجماعة اللي ساكنين فوقيه بالنسبة لهم ده أرض لكن بالنسبة لنا واحنا في المسجد دلوقتي سماء فين ده في القرآن أو في اللغة من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء يجيب حب ويربطه في السقف ثم ليقطع يروح ينتحر فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ يبقى ربنا سمى السقف ده سما ولا لا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو إيه السماء هو الطير بيطلع السماء ده لازم يكون في جو السماء في حتة فوقينا كده بمسافة معينة لو طلع فوقيها باتنين متر بس تلاقيه نازل ميت جو السماء ولقيه مصطلح بتوع العلوم يقولوه البسوفير والمش عارف ايه والحاجات اللي يقولوها دي هو ليه الحت- الحته دي واللي انت تقدر تطلع لغايتها فوقها لا يمكن الا اذا كان معاك التنفس ال- ال- الزي- الاكسجين الزياده والا ايه افمن شرح الله صدره الاسلام فهو على نور من رب لا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء عامل لك الطيارة مكيفها بطريقة معينة وبيقول لك إذا الأكسجين قل هتلاقي الجهاز الأكسجين نازل تلقائيا حط الجهاز على بقك وإلا تتصعد تبقى في السماء في الجو كم آية في القرآن أنزل من السماء ماء هي السماء بتنقط مية اسمها السحاب بس السحاب ما دام فوقينا يبقى اسمه سما طب وطلعت الطيارة وبقت السحاب تحتيه لو قلت عليها سما تبقى جاهز ما تقول عليه تقول عليه سحاب انما انا في الارض شايف السحاب السماء السماء بتمطر يعني السحاب اهل اللغه عارفين الكلام ده كويس فلما ربنا يقول أأمنتم من في السماء يبقى لازم خدها من اللغة قبل ما تاخدها لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب مالك انت بالناس دي ما هو الناس دي مكروهة عند الصوفية وعند الضلالية لا سيبك من اي حد الاشخاص محل اختلاف انما تعالى للمرجعيه التي لا يختلف عليها فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الى الله يعني ايه القران الى الرسول يعني ايه السنه القرآن اتغير في حرف ولا حركة السنة ما شاء الله لعبوا فيها ال- أهل الأعداء الإسلام قد ما لعبوا لكن ربنا قيض لها رجالا أمثال ابن حنبل وابن معين كل العلماء الكبار و- وعندك البخاري وصحيح البخاري ما يخر المية وبعدين مسلم فمين عارفين يعني إيه صحيح ويعني إيه ضعيف ويعني إيه موضوع فدي مرجعية ولذلك لما نيجي نتناقش مع الناس دي ويجيب حديث موضوع نقول إيه موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنه من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار مش كله عند العرب صابون لا دين إن هذا الدين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وعلم السند اللي قالوا فيه سموا لنا رجالكم ده امتازت الأمة بعلم السند ليس لأمة سوى أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلما ربنا يقول آمنتم من في السماء يعني في العلو هو علي ولا مش علي طب ما كلنا حافظين آية الكرسي وختامها وهو العلي العظيم وبنسمع آية س- بنسمع سورة الأعلى في الجمعة غالبا يعني بلاش أول كل جمعة غالبا سبح اسم ربك الأعلى وبتسجد وبتقول سبحان ربي الأعلى وتيجي تقول لي لا مش أعلى أنت مؤمن بالفوقية يا جماعة بتوع الفوقية دول ضلال ضلالية كفار سلام وشوف الكلام ده ذائع وشائع في العالم الإسلامي أكثر من النار في الهشيم طب أنت أنا بس اللي مؤمن بالفوقية وأنت اللي قاعد تقرأ وهو العلي العظيم وتقرأ سبح اسم ربك الأعلى وإذا كنت بتصلي فبتقول في سجودك سبحان ربي الأعلى وانت كده مش مؤمن بالعلو ولا ايه بس اوعى انت بتقوله هو العلي العظيم تفهمها زي الشيعة لانه عندهم العلي يعني يا علي يا علي يا علي وحتى القراء بتوعنا لما يروحوا ايران طول عمرهم بنسمعهم لما يختموا القراءة سبح- صدق الله العظيم إلا في إيران بس إلا في إيران انفراد يقول لك صدق الله العلي العظيم بياخد كام عليها دي أنا ما أعرفش ما في قارئ راح إيران و- و- وقال صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم طب يا أهل الضلال انتوا مش عارفين ان هم بيألهوا علي وبيعملوا في علي تيجي تقول له العلي العظيم وهو فاهم ان العلي العظيم هو علي سيبك من الشيعة دي ده سيبك من الوباء ده فانت تقول لي انا مؤمن بالفوقية وانت قاعد كل ما تصلي سبحان ربي الاعلى بلاش بتقرأ القرآن بتصلي طب والعلو ايه مع انه قضية مش مرتبطة بالجهات الحسية اللي احنا نعرفها بعدين حاجة تانية تقول لا أصل دي فوقية وانت كده بتعمل لي مكان مكان ايه يا عم انا اللي قلت بالفوقية طب وهو القاهر فوق عباده دي مش فوقية وبحرفيتها والملائكة يخافون ربهم من فوقهم يعني في كم آية في القرآن بتتكلم عن الفوقية اللي هي زي العلو اللي هي زي الآيات اللي بتقول إنه في السماء في السماء لما تيجي تفهمها تفهمها إزاي يا إما في تظل كما هي وليست بمعنى على يبقى في السماء اللي هي بمعناها العلو ربنا في العلو ولا ما في العلو في العلو يا إما في إن حروف الجر بيتم بينها نوع من حرف يسد مسد الآخر يبقى في بمعنى على ويبقى في السماء بمعنى على السماء على السماء لأنه سماء إيه اللي تسع ربنا يعني أي سماء اللي تسع ربنا وأنهي سماء لما أقول في السماء ده أنت عندك سبع سماوات هو في سماء أصلا ممكن يعني تتسع للملائكة أو تتسع لملك زي جبريل عشان تقول لي تتسع لله عز وجل هو خالق السماوات مش معناها كده بالمعنى الضيق انك تقول لي في السماء بمعنى انه في السماء واسالك انهي سماء ولا سماء من السماوات السبع رغم انه ده ملكوت انت عندك الملك نفسه حاجة لا تكاد تذكر بالنسبة للملكوت مع انه الملك ده ايه ايه لكن ايه الملك جنب الملكوت انت عندك حديث واحد بيدي لك اشارة لاتساع الكون ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة شوف لما يكون في ايدك دبلة كده واحد بتتكلم في الموبايل وتعلت مع خطيبتك طب والله اهي ورحت رامي الدبلة في الصحراء فين حلني لما تعرف تلقطها ولا حد يشوفها ولا الأقمار الصناعية تلقطها دبلة في صحراء السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي والكرسي ده ايه ده, ده المرقاة بين يدي العرش بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة والسماوات السبع والأراضون السبع بالن- وال- والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله وعرش مخلوق والرحمن على العرش استوى استواء يليق بذاته لا نعلم كنهه لا نعرف كيفه الاستواء معلوم الكيف مجهول الإيمان به واجب السؤال عن كيفيته بدعة كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد استوى آه استوى على عرش نعم تنكر الاستواء على العرش سبع آيات في القرآن ستة منها كلام عن خلق السماوات والأرض وبعدين تختم بقوله ثم استوى على العرش يا إما فيها ما بينهما يا إما من غير ما يذكر ما بينهما وبعدين يقول لك ثم استوى على العرش في ست آيات والسبعة في سورة الرحمن لوحديها الرحمن على العرش استوى استوى على العرش ما تقولش استوى على العرش يا جاهل أنا اللي قلت ده كلمة يا جاهل دي أقل حاجة بتتقال لنا من إخواننا الصوفية وإخواننا الأشاعرة وإخواننا الماتريدية والأشاعرة والماتريدية في الدنيا قد كده أكثر من الهم على القلب 70 80% من الأمة ولذلك هم بيقول لك احنا الأمة واحنا أهل السنة واحنا الذين لا نجتمع على ضلال وتقول له يعني إيه استوى يقول لك استولى استولى استولى ما أنا اللي جاهل عارف استولى دي يعني ايه؟ يعني في حرب بين ربنا وحد تاني والحرب دي ما انتهتش غير ان ربنا غلب واستولى على العرش يعني ده ربنا بيقول لك قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا إلى ذي العرش وهو نازعهم ونازعوه لغاية في- لما في الآخر غلب واستولى على العرش وفين جايب لي استوى بمعنى استولى الأشاعرة يقولوا استولى والماتريدية يقولوا استولى والدنيا كلها تقول استولى فينها في اللغة العربية يروح يجيب لك بيت شعر منتحل العلماء يحكموا عليه بأنه ولا معروف القصيدة بتاعته ولا قائل ولا كذا واستوى بشر على العراق والدم مهراق واستوى بمعنى استولى هو أقول لك أهو استوى هو استولى والدم هرقل ها والدم هرقل والدم مهراقي يعني لازم يت- اه طبعا فين بقى والخ- والعلماء يدوروا على بيت الشعر ده اللي جابوه هم اخترعوه عشان ي- يأيدوا كلامهم لأنه هو عارف ممكن يغير القرآن بس المنهج بتاعه ما يتغيرش مش حاجة اسمها القرآن استوى بمعنى استولى في اللغة العربية فضلا عن الشرع وعشان تاخدها بالمعنى المفهوم يبقى لابد يكون في صراع ونزاع انما انت لما تقول للرحمن على العرش استوى اه استوى طب ازاي الكيف مجهول هو لازم الصنعة تعرف مين الصانع انت صنعة يا ابن ادم انت صنعة لا تعلم عن الصانع الا ما اعلمك عن نفسه عارف لما يكون مثلا عندك كمبيوتر او تليفون زي اللي بنصور عليه ال- المحاضرة دلوقتي الراجل اللي اخترع هذا التليفون وعمل في الشريحة دي والكمبيوتر وبقى كمبيوتر صغير يعرف الدقيقة فيه قبل الكبير يعرف الصغيرة والكبيرة يعرف كل حاجة فيه وإن التليفون يعرف ايه عن صانعه لا شيء إلا إذا الصانع هذا عمل لنا فيه شريحة يقول لنا هو مين المعلومة اللي قالها نعرفها واللي ما قالهاش لا يمكن نعرفها الراجل اللي اخترع الكمبيوتر قال اسمه فلان الفلاني قال لنا اسم أبوه بس ما قالش اسم أمه اقعد أنت دور على اسم أمه مش ممكن توصل له هو أنت عرفت اسمه واسم أبوه لأنه هو قال كده اللي اخترع الكمبيوتر فلان الفلاني وممكن يكون قال تاريخ الميلاد وممكن قال البلد اللي هو منها الصنعة ماذا تعلم عن الصانع لله المثل الأعلى ربنا قال استوى كيف لا تسأل كيف هو أنت تعرف العرش نفسه كيف عشان تعرف الاستواء كيف العرش مخلوق ولا ولا مش مخلوق مخلوق والله ما تعرف انت العرش شكله ايه مش انت ده الملائكة حملت العرش مش عارفين العرش الملائكة حملت العرش لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في تخوم الأرض السابعة والسماء السابعة إلى حجزه بص والعرش على منكبه وما بين منكبه وشحمة أذنه خفقان الطير سبعمائة عام يقول سبحانك يا رب حيث كنت سبحانك ربي حيث كنت العرش على الكتف وما بين الكتف والمنكب خفقان الطير سبعمائة عام والملك اللي هو من المقربين سبحانك إلهي حيثما كنت قل له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبوح يقول سبحان الملك القدوس أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح يميت الخلائق ولا يموت ولهم زجر بالتسبيح الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم حملت العرش سبحانك إلهي حيث كنت أنت عاوز تعرف طب وأنت متخيل العرش ولا حتى متخيل الكرسي اللي هو كالمرقات بين يدي العرش واللي ربنا قال في أعظم آية من آيات القرآن آية الكرسي قال وسع كرسيه السماوات والأرض إيه الكرسي يا ابن عباس قال كالمرقات بين يدي العرش يعني لما تحب تتخيله كمخلوق لأنه الكرسي مخلوق والعرش مخلوق فمن حقك تتخيل يبقى زي الدرجتين اللي بقف عليهم وانا واقف على المنبر ده اسمه الكرسي انما العرش لا يقدر قدره الا الله العرش ليه حمله في الدنيا اربعه ويوم القيامه ثمانيه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين وما بين النفختين يؤتى بملك الموت من بقي يا ملك الموت يسأل ربنا أعلم بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وبقي حملة العرش وبقيت أنا يموت جبريل وميكائيل يوم العرش يقول يا رب العرش يقول يا رب هيموت جبريل وميكائيل عرش ايه اللي بيتكلم ده تخيل انت تقدر تتخيل تتخيل ايه تتخيل ايه يموت جبريل وميكائيل يجي الدور على اسرافيل ماسك السور السور ده دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض عشان ملك الموت يقبض روح إسرافيل الله يقول للعرش خد السور استلم الصوم من الإسرافيل روح العرش استلم الصور من إسرافيل انت بتتكلم عن مخلوق دلوقتي ومش قادر تتخيله عشان انت اصلا مش متخيل روحك اللي باينه جنبيك يروح العرش يستلم الصور ملك الموت يقبض روح إسرافيل من بقي يا ملك الموت حملة عرشك يا رب اقبض روح حملة عرش كتبت الفناء على من دوني اق- اقبض روح حملة عرش جي- ملك الموت سر الطاعة يقبض روح حملة العرش يبقى العرش بلا حمله من الذي يحمله لأن العرش بحملته والكرسي بعظمته الكل محمول بقدرته محكوم بقبضته مقهور بإرادته العرش بلا حملة أنت متخيل؟ ولسه عاوز تتخيل كيف استوى على العرش لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده مستغن عن العرش فما دونه انما استوى على العرش ويبقى الدور على ملك الموت يقول له تعال من بقول بقيت سبحانك انت الحي الذي لا يموت وبقيت انا انت خلق من خلقي خلقت لما رايت انت مهمتك هي دي ولكني كتبت الموت على من دوني فمت يموت ملك فيبقى الكون ليس فيه إلا الله ليكون آخرا كما كان أولا وينادي في هذا العماء البهي أين المتكبرون وأين المتجبرون وأين الملوك وأبناء الملوك وأين من بنوا وشيدوا وأين من سكنوا وعمروا وأين الأكاثرة والقياصرة والأباطرة لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لا يجيب أحد لأنه ما في أحد غير الأحد فيجيب بنفسه على نفسه لله الواحد القهار عاوز تتخيل ان ربنا ازاي استوى على العرش ما انت لا فاهم الكرسي ولا فاهم العرش وادي ع- حملة العرش ماتوا والموضوع غير اللي في ذهنك والموضوع مش قضية فوقية ده هو مستوي على العرش أقرب إليك من حبل الوريد هو هو قال كده ذكر العلو العلي العظيم والعلي الأعلى قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم أينما كانوا قالوا هو معكم أينما كنتم أيت الحديد وأيت المجادلة وقالوا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون قل لي هو إيه بالضبط ما هو علي وأعلى وقريب أقرب إليك من حبل الوريد قال ما- ما- ما- ما- مش عارف إزاي ما ما براحتك لازم ما تبقاش عارف انا وانت يا فوق يا تحت انا وانت يا فوق يا تحت انما هو سبحانه وتعالى في علوه هذا لما تيجي تحسبه مش هتلاقي حاجه في النسب المرتبطه بالسنين الضوئيه لأن علماء الفلك لما اتكلموا عن ال- عن ال- المجرات الأفلاك اللي موجودة تحت السماء الدنيا بقى اللي قدروا يوصلوا لها شيء بأنفسهم زي ما طلعوا لغاية القمر والباقي بالأجهزة يقعد يحسب لك يقول لك أنت مثلا من هنا للزهرة قد كده ومن هنا لغاية الشعرة قد كده وعاوز خمسين ألف سنة ضوئية عشان توصل مثلا نجم الشعرة وده كله في السماء الدنيا آلاف آلاف وملايين السنين الضوئية في 2 مليار مجرة اكتشفهم العلم الحديث في جزء من الكون عامل زي زاوية في البيت 2 مليار مجرة آلاف وملايين ومليارات السنين الضوئية ده كله في في فلك السماء الدنيا والسماء ذات البروج اللي أقسم بها ربنا آه امال والسماء الدنيا ايه جنب الثانيه كحلقه ملقاه في فلاه طب والثالثه اولى وثانيه والسبع اراضين بالنسبه للثالثه كحلقه ملقاه في فلاه وانت وطالع كده لغايه لما تخلص السبع سماوات والسبع اراضين بالنسبه للكرسي كحلقه ملقاه علو علو سنين ضوئيه ايه اللي ممكن تحسب بيها ومع ذلك سبحانه سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد تيك إزاي أنت تقول ما أعرف شو ممكن أقول أنا ما أعرفش لأنه ده شأن الإله بس ها بسطها لك زي ما بسطها كده ابن عباس هل انتوا فاهمين يكون ايه بالنسبة لربنا هو انت لا يمكن تستوعب انه العلو ده كله عندك سبع سماوات وفوق السماوات جنات ما تنساش دي هم ثمان جنات صحيح وأعلاهم الفردوس الأعلى اللي رو- النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه وفوقها عرش الرحمن والرواية الثانية قال وسقفها عرش الرحمن خلي بالك إنه في الثمن جنات درجات أنت عندك مثلا للمجاهد في سبيل الله 100 درجة وهو قاعد في نوع من أنواع الجنة يعني قاعد في النعيم قاعد في السلام قاعد في الجلال قاعد في عدن قاعد في الفردوس ليه 100 درجة وعشان النبي عليه الصلاة والسلام يبسط لك الدرجة دي ايه قال لابن مسعود يا ابن, يا ابن أم عبد أما إنها ليس كدرج أمك ما هو الدرج اللي أنت بتطلع عليه أحسن اسمه درج أما إنه ليس كدرج أمك يعني تحد من درجة زي اللي طالع بيهم أنت من هنا لغاية الدور اللي فوق ده لا قال له أما إنه بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض كمان وبعدين مش هتقف على 100 درجة ده دي بس بتاعت الجهاد شوف بقية الأعمال اللي قال له فله 100 درجة وله م- له كذا درجة وله وإيه وبعدين تيجي ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض خلصت الجنات تحت العرش ماء وعرش وإيه؟ وعرشه على الماء والماء ده اللي بتنزل منه انهار الجنه وبعدين يجي لك العرش وتيجي تاخد النسبه بتاعت الكرسي والعرش وتقيس الكرسي للسماوات السبع والاراضين السبع وبعدين تقيس الكرسي والسماوات السبع والاراضين السبع بالنسبه للعرش شيء لا يمكن يتخيله خيال فضلا عن ان يعقله عقل في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد لأن العرش كله بالنسبة للرحمن جل وعلا كخردلة في يد أحدكم خردلة حاجة بسيطة خالص لكن لو افترضنا ان انا ماسك حاجة كده صغيرة زي العملة دي وحطيتها في ايدي قال هي مني قريبة قريبة وأنا أعلو عليها أن أعلو عليها وأتحكم فيها زي ما أنا عاوز آه وأقبضها كما أريد آه لله المثل الأعلى الكون كله بالنسبة للرحمن سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحدكم يعلو عليها وقريب منها ولذلك الذي يتصف بهذه الصفة واحد هو الواحد علي في قربه قريب في علوه علي في قربه قريب في علوه أنا وإنت لا يمكن حاجة من اثنين يا قريب يا بعيد يا علي يا دني إنما إنما العلي وهو قريب والقريب وهو علي هذا ليس إلا لله عشان كده انت هتجد في القرآن الكريم آيات ممكن تظن ب- بضيق أفق إن هي متناقضة أبسطها وهو العلي العظيم صفة العلو وبعدين وهو معكم ازاي علي عظيم ومستوى على العرش وهو الخالق وهو القاهر فوق عباده والملائكة يخافون ربهم من فوقهم كل ده علو وبعدين وهو معكم أينما كنتم قال العرب كما تقول عن القمر لا زلنا نسير والقمر معنا تسرع يسرع معاك تبطأ يبطأ معاك تحاول تتفك انت عن القمر في ليلة مقمرة وانت ماشي بسيارة بطيارة ماشي على رجليك هو القمر معاك لازمنا نسير والقمر معنا معنا على الحقيقة لا هو في السماء و- ولكنه يسير معنا وكما يقول الرجل للرجل واحد في مصر والثاني في تركيا قل له شد حيلك وانا معاك ان شاء الله معاك معاك ازاي واحد هنا وواحد هناك ولا في مصر ولا في تركيا ولا ده في مصر وده في امريكا وتقول لي معاك اي اللغه تحتمل كده وهو معك معي ده لا كذاب انت ما تقولش معي ده انت قاعد في امريكا وده في مصر وتقول لي معي ذات لا دي معيه اخرى فلما ربنا يقول وهو معكم بص عليها في السياق هتلاقيها معية علم وإحاطة معية علم وإحاطة ده غير في مع اللي هي معية النصرة ومعية التأييد ومعية القدرة في أنواع في المعية كل واحدة بسياقها تفهم مفيش مع أخت التانية حتى يرى في القرآن تيجي بمعنى المعية وتيجي بمعنى التهديد يقول لسيدنا موسى إنني معكما أسمع وأرى شوف الطمأنينة قد إيه إنما يقول لأبي جهل ألم يعلم بأن الله يرى إيه اللي جاب دي لدي أهي دي يرى ودي يرى بس المعنى كما بين السماء والأرض لما يقول لنا و- وهو معكم أينما كنتم غير لما يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لما يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا أبي بكر لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقول لسيدنا موسى هارون إنني معكما أسمع وأرى وقول لنا احنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون دي أنواع من المعية لما يقول وهو معكم أينما كنتم تعال هتلاقي آية في سورة الحديد وآية في سورة المجادلة آية الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أخذت بالك من الآية خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وبعدين وهو معكم بعد قوله يولج الليل بعد قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم ولا كيف افهم استوى على العرش وهو معكم لما تقرأ آية المجادلة ألم تر أن الله يعلم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر عشان تشمل كل الأعداد التي لا تخطر لك على بال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم آية العلم أولها علم ونصها علم وآخرها علم فلما يقول وهو معكم أو ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو معهم يبقى معية علم ولا معية ذات معية علم ده الآية من أولها علم وآخرها علم كلها ماشية في محيط العلم يبقى هو معهم معية علم وليست معية ذات ما ينفعش تقول ربنا معنا بذاته في كل مكان معنا بعلمه ماشي بقدرته بإحاطته بإرادته إنما معية الذات انسى لأن معية الذات ليس فيها من الكمال شيء ليه زي ما بيقولوا العلماء معية الذات يعني ربنا معانا في الحمام حاشاه سبحانه بذاته لا علمه نعم ذات وبعدين انت ناسي انه عليه ناسي انه مستو على عرشه ناسي كلام العلماء والسلف لما قالوا الرحمن مستو على عرشه بائن من خلقه عارف بائن من خلقه دي يعني ايه؟ بائن منفصل بانت سعاد فقلبي اليوم متبول قصيدة آه، ها لا لا لها كعب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول المهم فبائن من خلقه دي جملة قالوها السلف ترد على كل الباطل اللي موجود مستقل منفصل لا يحل في خلقه ولا يحل خلقه فيه لا بشر ولا ملائكة ولا سماوات ولا أرض الكون كله بين يدي الله كخردلة في يد أحدكم منفصل عنه ما يحلش فيه أبدا عارف لو قلت ربنا يحل في المخلوقات دي مصيبة كبيرة أوي اللي هي كلمة العوام ربنا في كل مكان اللي هي عقيدة الاتحاد والحلول اللي عند فلاسفة الصوفية اللي هي قال فيها ابن عربي العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف اللي قال فيها اللي قال فيها الحلاج أنا من أهوى ومن أهوى أنا روحاني حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا واللي قالوا فيها النصارى انه الرب نزل من عليائه وحل في بطن مريم وطلع في صورة عيسى واللي قال فيها اليهود انه الرب حل في العجل وفي البقرة وعبدوا العجل واللي قال فيها فلان وعلان وع- ومعتقدات وما- ده اسمه اتحاد وحلول تيجي انت يا مسلم يا موحد بالله بتقول لي ربنا في كل مكان تعتقد أنه بذاته في كل مكان طب ومست- متصل بيك ولا منفك عنك وهتبقى أنت إله ساعتها وينبغي أن يعبد أن تعبد وأن يسجد لك ما ينفعش الكلام الفارغ ده ما ينفعش الكفر الصلاح البواح ده الله مستو على عرشه بائن من خلقه الكون كله ولا حاجة بالنسبة لله قنبلة في يد أحدكم يا أخي ده أنت, ك... أنت كمخلوق ربنا أوصل لك بعض العلم في العصر الحديث اللي بتقعد وبتشوف العالم كله بين يديك مش في برنامج في التلفزيون عندنا اسمه العالم بين يديك يجيب لك العالم كله وانت قاعد في اوضه النوم تتفرج على العالم كله من اوله لاخره وانت مخلوق يقول لك ايه احداث 24 ساعه ويروح يجيب لك الدنيا كلها تتفرج عليه انت مخلوق طب لما النبي محمد عليه الصلاه والسلام يقول ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها اهو زوى لي الارض تلفزيون ربان فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه وفي ليلة المعراج خليها إسراء قبل المعراج قال لهم أنا رحت المسجد الأقصى إيه؟ نضرب إليها أكباد الإبل إشارة تزعم أنك أتيتها في ليلة طب إن كنت رحت اوصف لنا هو إن شاء الله كان داخل مرشد سياحي ده داخل يصلي بالأنبياء وفي مهمة ويقوم بيها لا قول لنا سقفه إيه وبابه إيه وقد إيه كم باب وكم سقف طبعا عشان ما يكذبش النبي عليه الصلاة والسلام يقوم سيدنا جبريل يحمل الأقصى على جناحه يقول فجعل جبريل يحمل الأقصى وأنا أنظر إليه و- وأصف له حتى قال والله إن كان على الوصف فوالله لقد صدق ولا انخرم منه حتى سؤال واحد عدلنا اللبان عدلنا الشبابيك كلنا شكله كلنا كل حاجة قالها بالضبط ما هو قدامه بيتفرج عليه انت قاعد في تركيا وبتتفرج على أحداث في الدنيا دي قدرتك كمخلوق فما بالك بقدرة الخالق في نسبة ايه المشكلة ان ربنا مستو على عرشه وهو معنا هو مستو على عرشه والكون بين يديه فهو قريب قريب في علوه علي في قربه ايه المشكلة إذا كانت قدراتنا كمخلوقين وصلت لما وصلت إليه فما بالك بقدرة الخالق جل وعلا ما بالك بقدرة الخالق جل وعلا وانت قاعد تقول لي ربنا في كل مكان جبتها منين انت اللي بتقول تنكر علي انه وهو الفوقية وتقول لي ازاي ازاي فوق وهو خالق المكان الله سبحانه وتعالى فوق كل هذا فوق كل التخيل كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك مش كلنا حافظين ليس كمثله شيء ودي مش آية محكمة بترد على كل المتشابهات واللي مش حافظ ليس كمثله شيء حافظ ولم يكن له كفوا أحد لا كفؤ له لا ند له لا نظير له لا مثيل له واللي مش فاهم ولم يكن له كفوا احد بنفسرها له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واللي مش عارف دي بقول له كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ينفع مسلم لا يعرف ربه لو قيل له الله الذي تعبده أين هو يقول لا أعرف كيف تقول لا أعرف أو كيف تقول هو في كل مكان واحد ملحد أو مادي أو ضلالي يقول لك طب هو في كل مكان ورهوني أو تيجي تقول له لا لا تدركه الأبصار ويقول لك وأنا لا أؤمن إلا بما أرى شغلان توجدناها منين وإزاي تصل المسائل عند الناس اللي هم كتير قوي وكبار قوي الشاعرة وماتريدية وإنه يقول لك لا لا ما تقولش بالفوقية الجماعة اللي بيقولوا بالفوقية دول الوهابية ودول كفار وطلعهم من الملة مالك الوهابية والتيمية ما تبص على القرآن وتشوف اللغة وتفهم حقيقة المسألة وتبعد عن التعصب للمذهب وللطريقة طب ما اي واحد فينا ممكن يخليني مع الناس وخلاص اللي بيقولوه الناس انا اقوله وبعدين لما يكون 70 80% يدعون انهم اشاعره وماتريديه ايه اللي يخليك ما تخليك مع الناس وفي بلد النهارده ما فيهاش اشاعره وماتريديه انا شخصيا كان ممكن لو انا اشعري كان زماني في اي جامعه تلاقيها في الدنيا في العالم لكن ما دمت ضد الاشاعره وضد الماتريديه إيه اقعد في بيتكم أنا مش ضد الأشاعرة والماتريدية لأن لما في جامعة الأزهر قبل ما يفصلوني قلت الراجل أنا أشعري قال لي يعني إيه؟ قلت له والله على مذهب أبي الحسن الأشعري عندما رجع إلى الحق وسطر كتابه الأخير الإبانة في أصول الديانة يلتزم فيها منهج السلف الصالح إن الأسماء والصفات بلا تأويل وبلا تعطيل وبلا تمثيل يعني ايه بلا تأويل وبلا تعطيل وبلا تمثيل دي قال ده موضوع كبير خليه المحاضرة بتاعت بكرة إن شاء الله صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله أن يهدينا إلى الحق وإلى الصواب وأن يرزقنا إخلاص التوحيد وأن يجنبنا الشطط والزلل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك اللهم من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ها؟ ايه ها؟
لا إله إلا